الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكما يقال العود أحمد أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى في ساعة أأمل من رب العالمين أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا وأن تنير لنا طريقا نستطيع به تعديل أسلوبنا وطرقنا ومفاهيمنا وأفكارنا كيف نربي وكيف نوجه المسألة آه، بنشوفها كلنا وزي ما سمعتوا مني قبل كده وهتسمعوا بعد كده ان كتير من الناس بتقول احنا تربينا وهنربي وبنربي زي ما ربانا ابائنا وامهاتنا المسألة لا محتاجة لا علوم ولا توجيه ولا سفسطة ولا كلام لكن الواقع بيقول ان المنحنى بتاعنا محتاج انه يتعدل طرقنا محتاجة تتغير اساليبنا اصبحت قديمة قوي طرقنا في عملية التوجيه اصبحت لا تتناسب مع كتير من الحاجات اللي بنشوفها في المجتمع بتاعنا كل حاجة حوالينا بتتغير حتى اولادنا بيتغيروا من غير ما ناخد بالنا ان احنا بنستخدم نفس الاساليب الثابته اللي قاعده القديمه اللي كانت بتنفع في وقت من الاوقات لكن ما بقتش تنفع دلوقتي يوم من الايام جات لي ام بتتكلم على علاقتها بابنها اللي عنده 16 سنه وان الولد حرنان منها ما بيسمعش كتير اصبح عنيد أصبح رافض لكل ما تقوله الأم كل حاجة بيقولها لها وكل حاجة هي بتقولها له الضد على طول كتير من الأوقات بيقول لها أنا عندي نوع من أنواع ال- ال- التعامل اللي موجود بأي صورة من الصور أو بشكل من الأشكال اللي موجود عندي نتيجة لسلوكيات حضرتك أنا محتاج إن حضرتك تسجلي لنفسك عشان تعرفي ان دي المحاضرة 101 اللي قلتها لي في وقت من الاوقات انت بتعيدي وتزيدي وتعيدي وتزيدي وتقولي اما كلمت الام وقلت لها ايه الفرق ما بين ابنك ما كان 8 سنين و16 سنة في عملية التوجيه قالت لي مفيش فرق ما كلهم اولاد وكلهم اولادي قلت لها لا المسألة تفرق العمر السن يفرق قبل كده كانت بتقولي يمين يقول لك حاضر شمال يقول لك حاضر كان بنظرة بيتعدل لكن في سن 16 المسألة أصبحت مختلفة تماما وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أخد بالي إن أنا لازم أمارس نجاح في عملية التربية بشكل جيد إحنا محتاجين ده ليه أولا بص لحالنا كده وشوف مين اللي في إيده بعد ربنا سبحانه وتعالى يغير وجه الأرض وجه الأمة دي وتركيبتها الأطفال الصغيرين المستقبل اللي جاي اللي تحت إيدينا اللي احنا بنعمل لهم توجيه وتشكيل لو انت شايف انك انت بتأدي الأمانة تجاه الأمة دي بالشكل الجيد الحمد لله لكن محتاج تسمع معانا عشان تقدر تتأكد من انك انت ماشي على السكة الصحيحة اللي هتوصلنا لأمة وجيل ونصر منشود محتاجينه في وقت من الأوقات وبشكل من الأشكال بيننا وبين بعض عشان كده عملنا ساعة التربية وعشان كده بنتكلم وبنتحدد وعشان كده بنقعد كلنا محشودين عشان الساعة دي تيجي في ميزان حسناتنا يوم ما نتأثر أنا وأنت لأن الكلام موجه ليا كأب وموجه ليكم كآباء موجه ليكم كأمهات أما نيجي نتعامل مع أولادنا عشان كده عاوزين نبقى آباء ناجحين وأمهات ناجحات يبقى لازم نعرف إحنا إمكانياتنا إيه ومحتاجين إيه وإمكانيات أولادنا إيه يعني الكلام ده كده دربكنا الكلام ده واسع قوي خصص كده وادينا مثال كتير من الناس بيحبوا يحفظوا أولادهم القرآن وكتير من أولادنا عندهم إمكانيات حفظ القرآن بل بالعكس احنا ما بنشوف ولد حفظ القرآن على سن عشر سنوات أو ثمان سنوات أو تسع سنوات أو غيره ليه ابني ما يبقاش كده وما باخدش بالي ان احتمال يكون امكانيات ابني اقل من امكانيات الولد ده في اولاد كتير جدا في اسر كتير بينجحوا في حفظ القران لكن اولاد تانيين ما بيقدروش ليه لان ربنا حبى دول بالحفظ وحبى دول بعدم الحفظ عشان كده مطلوب ان انا اشوف ابني الاول واشوف امكانياته عشان ارسم له مستقبله اللي مطلوب عشان كده مطلوب كمان ان انا يبقى عيني على ابني مش عيني على امال وطموحات كتيره ممكن اقدمها لابني في حاجه مهمه جدا كتير من الناس بيحطوا عينيهم ان ابني ده لازم يطلع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا شيء جميل وشيء بديع لكن مش بصبر مش بتمهل مش بتمعن مش بهدوء مش بنوع من انواع المحاوله تلم المحاوله مش باعطاء الفرصه للطفل بانه يقدر يلعب وهو بيأدي المهمة الكبيرة اللي أنا بعدها له كتير من الأطفال بيجوا وراسهم وألف سيف ما يحفظوش ما يلعبوش رياضة ما يكملوش مذاكرتهم بعد ما كانوا متفوقين بيحفظوا القرآن وفي نفس الوقت بيلعبوا رياضة وفي نفس الوقت مطيعين أصبح في نوع من أنواع التمرد عند الطفل كتير من الآباء والأمهات يقولوا إن المشكلة في الطفل ده ليه؟ انا وفرت له كل الامكانيات عشان يحفظ عشان يذاكر عشان يتعلم عشان يدرس عشان يعمل حاجات كتيره جدا والاب بيستعرض امكانياته الماديه والام بتستعرض وقتها وجهدها اللي محطوط عشان الولد ده يطلع كده وتشوف عمر الطفل تلاقيه تسع سنين الولد زي الحصان اللي تعب من هنا شيلته ومن هنا شيلته ومن هنا شيلته ومن هنا شيلته ومش واخد بال اي حد فينا ان في وقت محتاجين ان ابني يرتاح فيه وقت يختار فيه يعمل اللي هو عاوزه وقت يريح فيه مش ممكن تكون حياتنا عاوزين ابننا زي الصراط المستقيم ويبقى هو ده الصح كتير من الاباء والامهات يقولوا لك احنا موجودين عشان نعرف ابننا الغلط ساعة ما يقع في الغلط امال مش موجودين عشان نقول لابننا انت اصبت انت احسنت انت فائق انت كويس انت آه ناجح انت متفوق انت كذا لا احنا مش موجودين عشان كده احنا موجودين عشان ايه عيب وكخ وما ينفعش وما يصحش والكلام الكبير اللي احنا عارفين كويس قوي ان احنا بنعمله بس بنداري على بعض ونقول ان احنا ما بنعملوش الابن العنيد اللي اتكلمتكم عنه ده كان عنده تسع سنين كان بيحفظ بس ما كانش بينال الثناء في كل مرة لأن بابا وماما فاكرين إن الطبيعي إن ابني يبقى بيحفظ قرآن وطبيعي إنه يبقى متفوق وطبيعي إنه يبقى رياضي وطبيعي إنه يبقى مؤدب وطبيعي كذا وطبيعي كذا ليه؟ أصل إحنا ربناه على أخلاق ونظم وقيم هو مش في الآخر طفل في الآخر في جزئية خطأ طبيعية موجودة بيتعلم منها الطفل صح والغلط ولا هم اتولدوا كبار يا أخي ده الغلطة الكبيرة اللي بيقع فيها كتير من الآباء والأمهات وخليك معايا كده مركز اما يبقى في طفل عنده سنه وواحد عنده ثلاث سنين انت الكبير انت المفروض تراعي اخوك انت كذا الولد عنده ثلاث سنين وانا الكبير امال امتى ابقى صغير دي من الحاجات الكبيره قوي اللي محتاجين نتعلمها عشان نقدر نبقى اباء وامهات ناجحين انا بتكلم في الحلقه دي عامه اما التخصيص فالحلقات القادمه ان شاء الله هنخصص كتير من الحلقات عشان نقدر نعمل كل خطوة أو كل نقطة من النقاط اللي موجودة عندنا بشكل أو بآخر طب تعالى معايا كده لمثل من الأمثلة الحية كتير من الناس بتتهم الأطفال إنهم عصبيين وإنهم عناديين وإنهم بيتلفظوا ببعض الألفاظ وإنهم بعض أوقات بيلعبوا بإيديهم وبيجروا بجسمهم وفي كتير من الأحيان بيبقى في عندهم قدر من العنف والخشونة في التعامل هو الولد اتولد كده مفيش طفل بيتولد كده يعني طبيعي وتركيبة الطفل بتاعنا تركيبته كده لا عمرها ما كانت كده لكن تعالى اقول لك هو الولد ده كان خشن ليه عنيف ليه عنيد ليه بيتصرف بالطريقة دي ليه تعالى شوف الجو المحيط حوالينه اب وام بيشدوا شعر بعض اما بيجوا يتكلموا بيتكلموا بالميكروفونات مش بالميكروفون هو الصوت بيبقى عامل كده وبالتالي مطلوب قوي مني بشكل او باخر ان انا اخد بالي ان سلوكي وسلوك اولادي حاجه واحده اما تتكلم على ان ابنك لازم يبقى هادي يبقى انت لازم تبقى هادي اما تتكلم ان ابنك لازم يكون صوته منخفض لازم يبقى صوتي منخفض يوم اما نتكلم بصورة او باخرى او بشكل او باخر على ان ابني لازم يبقى ما يبقاش عنيف يبقى لعب حضرتك وكلام حضرتك واسلوبك مع زوجتك وطريقتك في التعامل ما تبقاش عنيفة اشتكى كتير من الاباء ان ابنهم بيضرب بيضرب اصحابه في المدرسة وعنده خمس سنين وبيلطش وهو بيلعب بيلطش وهو بيلعب بيضرب وهو بيلعب بيزق وما سألته على طريقة لعبه كانت طريقة لعب بابا كده وما كان بابا بيعاقب كان بيعاقب بابا بالضرب وبالشدة وبالعنف بالطريقة دي وما ماما كانت بتوجه ما كانش فيه مانع أبدا إنها تمسك من لباليبه في إيده وتقرص قرصة جامدة عشان تقول له إن ده غلط وإن ده صح وبالتالي اتعلم الطفل من اللي حواليه ما طلعش كده زرع كده زي ما بيتقال في الزرع الشيطاني ما فيش زرع شيطاني ولا زرع ملايكي هو الزرعة بتاعتنا وهي المية بتاعتنا وهي التربة بتاعتنا وهي البيئة بتاعتنا اللي بتطلع أولادنا بالشكل اللي بيطلعوا عليه بس احنا بنحاول نرمي التهمة عن نفسنا بنحاول نخلي المشاكل كلها في الأولاد المشكلة كلها في الأولاد الطريقة كلها في الأولاد طب تعالى أتكلم معاك في نقطة تانية أنا ابتديت كلامي في الأول وقلت إن إحنا عاوزين نبقى ناجحين يبقى لازم يتوافر عندي إن أنا أعرف إمكانياتي وإمكانيات ابني وأنا عاوز منه إيه أما اديك مثال بسيط على الإمكانيات في حفظ القرآن في ناس هتقدر تحفظ وفي ناس مش هتقدر تحفظ يعني ايه حضرتك بتشجع اولادنا انهم ما يحفظوش القران لا في اولاد عندهم ملكه الحفظ وفي اولاد عندهم ملكه التجويد يا سيدي والترتيل مفيش مانع ان يمشي في السكه دي خلاص عشان ما يتحرمش من القران الكريم اما اديك مثال على ان احنا نملك قدرات ايه وطاقات ايه قلت لك عشان البيئه المحيطه حواليه ممكن تاثر في نفسيه الطفل بشكل كبير وتطلع منه حاجه مش جميله اما نتكلم على الامكانيات والقدرات بتاعه الابن وبنتكلم على البيئه المحيطه تعال نتكلم علينا احنا على مين اه احنا اب وام احنا عاوزين توجيه للاولاد مش توجيه لينا لا لا لا التوجيه اولا واخيرا لينا احنا الاصلاح اولا واخيرا لينا احنا ودايما بنقول ان احنا بنتصدق بكلمتين حلوين وبايتين ظراف ايه من الايات الجميله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني لازم يكون التغيير من جوه بجد وعلى فكره اقول لكم ليه لازم التغيير يكون بجوه بجد لان اولادنا في كتير من الاحيان بيختبروا عمليه التغيير يعني ايه اما ابني في بعض اوقات وفي اوقات كتيره جدا اغير سلوكي او اسلوبي فابقى هادي بعد ما بقيت عصبي ابني في بعض اوقات بيستفزني عشان يشوف فعلا اذا كنت هبقى هادي في المراحل القادمه ولا هبقى عصبي على طول الخط في بعض اوقات ابني اما يحس ان انا ما بقتش مهتم بيه زي الاول ساعه ما يعيط فبيزود عياطه عشان يعرف اذا كنت فعلا اتغيرت حقيقي ولا ناوي ارجع تاني او التغيير ظاهري تخيل الطفل بيبقى عنده القدرة على معرفة إذا كان تغيير بابا حقيقي أو غير حقيقي طب أسأل أسئلة محددة أما نيجي نعتمد على التربية بنعتمد على الحب والمشاعر والعواطف الإنسانية جالي حد كده من غير ذكر الأسماء وعادة الناس تقول لك ما يعني ايه قول حاجة بس ما داريها كده شوية يعني ما, ما تقولهاش عشان الناس ما تعرفش يعني بابا ابن وحيد ابن الوحيد هو ليه ابن واحد والاب تعب في حياته فحابب يريح ابنه فحابب يديله كل شيء هو بيحبه وعاوزه من غير شرط ولا قيد كل شيء بيتوافر عند الابن كل شيء بيبقى معطى للابن كل شيء قبل ما يفكر فيه ابني بيبقى قدام عينيه من غير ما يحسن في سلوكه ومن غير ما يطور ومن غير ما يأدي اللي عليه الحاجة موجودة متصورين ان ده ممكن يوصلنا في يوم من الايام الابن ده يبقى عامل ازاي أولا ابن مش عارف قيمة الأشياء ابن مش مقدر مجهود والده ابن الحياة عنده سهلة ابن كل حاجة في الحياة مادية ابن مش لازم يتعب عشان يحصل على شيء ابن في المستقبل هيأمر فيطاع ابن ما يلاقي والده تعبان او والدته تعبانة مش مفروض عليك انك تعمل اي حاجة سوى انك انت تشوف نفسك وتشوف حالك وتروح تتفسح وتخرج مع اصحابك اما اللي تعبوا في حياتهم وفروا لك كل حاجة من غير ما تتعب عشان تحصل عليها من غير ما تعدل سلوكك انت مقبول من غير ما تطور نفسك انت كويس يحصل منه كده الاب كان جاي عشان يسمع الكلمتين دول عشان هو مش قادر يمسك نفسه لان مشاعره وعواطفه الانسانيه عاليه جدا تجاه ابنه في نفس الوقت اللي فيه الام فاهمه القضيه ومدركه الامر لكن خدت الجانب الاخر خالص الحزم والشده والتوجيه والتعديل والاصلاح والنظام وبابا طبعا بيجي يكسر كل ده لا النظام ده صح ولا النظام ده صح دايما بقول ان في حاجه اسمها قطر التربيه بيمشي على قضيبين قضيب منه الحنيه والحب والمشاعر وقضيب اخر اسمه الانضباط الانضباط ده اللي هو مش الشخط ولا النطر ولا علو الصوت ولا ان الواحد يجعر ولا ان الواحد يسحب العصايه او الشبشب او الخرطوم او الحزام او ما شابه ذلك من الاشياء ما فيش مانع من كرسي ما فيش مانع من كنبه ينزل بيها على الولد قال هو ده الحزم وهو ده التربيه وهو دي الاصول انا لا اقصد بعمليه الحزم او عمليه التربيه الكلام ده خالص انا اقصد ان التربيه لها قضيبين بيمشي عليهم قضيب واحد اسمه الحب والمشاعر وقضيب اخر اسمه الانضباط ومعنى كلمه الانضباط معناها الثواب والعقاب زي ما ربنا بيعاملنا الحسنه بحسنه وبيضاعفها لينا والسيئه بالسيئه في جنه وفي نار مطلوب مننا ان احنا نعرف اولادنا ان هو لو وقع الميه هيحصل اشكال لو ما خلصش مذاكرته يبقى مش هيتفرج على التلفزيون لو ما خلصش اكله يبقى مش هيتفرج على الرسوم المتحركه اللي بيحبها لو هو ما خلصش مذاكرته وما يكبر شويه يبقى مش هيخرج مع اصحابه او يروح النادي او يتجاب له الحاجه اللي هو بيحبها ده قصد الانضباط بعيدا عن التشنج بعيدا عن الشخط بعيدا عن النطر بعيدا عن العين اللي بتحمر بعيدا عن الشعر اللي بيتنكش بعيدا عن الاصوات اللي الواحد بيسمعها في الشوارع عشان نقدر نسيطر على اولادنا بشكل او باخر وبعيد كمان عن الزن لان في ناس بتبقى زنانه برضه في كتير من الاحيان هو ده اللي قصد عليه اللي قصد عليه هي مساله التربيه احنا عندنا القدره على كده ولا لا ده السؤال الاولاني عندي القدره ان انا احب ابني واحط له نظام ولا احط له نظام من غير مشاعر وعواطف انسانيه احط له نظام وانا مكشر احط له ثواب وانا مبتسم هو ده اللي عندي هو ده اللي بيصلح هو ده اللي بيخلي في نظام وهو ده اللي بيخلي فيه تربية سؤال آخر أي حد من اللي قاعدين عنده طفل بنسمي اللي هقوله دلوقتي ده ده اختبار في سؤال واحد هل انت اصبحت صبور بعد ما انجبت اولادك وجالك طفل او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او عشرين او ايا كان العدد الموجود ولا انت زي ما انت بتشيط من اول حاجه بتحصل بتتنرفز من اول حاجه بتحصل بيحصل مشاكل بصوره سريعه نتيجه لردة فعلك نتيجه لافعال معينه الاولاد بيبقوا موجودين ايه الاحراج ده حدث ولا حرج طبعا احنا بنقولها ازاي كتير من الامهات تقول لك ايه يعني عاوزني اربي عيل واثنين وثلاثه واربعه في الزمان ده وصوتي ما يعلاش ولا اشخط ولا اقعد ازن على الواد ولا اقعد اقول له قوم قوم قوم قوم قوم ولا اقعد اقول له شوف مصلحتك شوف مصلحتك شوف مصلحتك انت عاوزني ابقى هاديه بارده طب انت بتتكلم تعالى بقى شوف لنا عيالنا وشوف قدرتك على الصبر معاهم عاوز افهم حاجه مهمه ان مهما انا قلت لو قدره الام وقدره الاب على انماء الصبر والقدرة على التحمل لو ما زادتش مع زيادة عدد الأطفال ومع كبر سن الطفل يبقى احنا ما عرفناش نربي يبقى للأسف فشلنا في تجربة التربية لأن البني آدم بيتربى الأول قبل ما يربي بيصبر الأول قبل ما يوجه بيتعلم الأول قبل ما يعلم بتتفتح مداركه قبل ما يفتح مدارك ابنه بيرشد نفسه قبل إرشاد ابنه سؤال آخر أنا عاوز كل واحد فينا كده بالراحة وبهدوء ومن غير نرفزة ومن غير ما يكون عندي انطباع سلبي على نفسي أما بتشوف ابنك اللي ربيته دلوقتي بعد 11 15 16 20 سنة هو هو فعلا اللي حقق أهداف وطموحاتك يوم ما ربنا كرمك بإن زوجتك حامل كنت بتفكر في إيه في المستقبل إنه ابنك يبقى طموحاتك كانت إيه في الابن ده القدرات اللي كانت نفسك تكون عند ابنك ايه هو هو ده وهو هو الهدف ابنك حققه ولا ابنك ما حققش حاجة من الحاجات اللي كان نفسك يحققها هو السؤال ما بيجابش كده هو السؤال ايه ليه خلى ابنك ما يطلعش زي ما انت عاوز ايه اللي غيره بطريقه انت ما تحكمتش فيها بالرغم انك انت المتحكم الاول في تربية هذا الطفل وبعد كده في عوامل تانية كتير عارف ان في ناس كتير هتتكلم هتقول في ضغوط كتيرة مدارس وانترنت وكرتون وتلفزيون وحاجات كتيرة جدا بلاي ستيشن وحاجات كتيرة بتأثر في الاولاد وكلها لكن انا بسأل سؤال هل انت كنت صبور وصبرت وهل انت كنت بتستخدم الاساليب السليمه عشان ابنك يوصل للي انت عاوزه ولا بطريقه او باخرى انت وجهته في السكه الغلط سؤال محلول هل الناس متصوره ان انا شخصيتي ما بتاثرش في ابني هل انفعالاتي ما بتاثرش في ابني هل سلوكي ما بيأثرش في ابني ولا الناس فاكرة ان الكلام بس هو اللي بيأثر في الابن كتير من الناس بتتكلم كلام حلو جدا يا ابني انا عاوزك كويس عاوزك تبقى صالح عاوزك تبقى ذكي عاوزك تبقى مجتهد عاوزك تبقى مهذب عاوزك تبقى امين عاوزك تبقى صادق عاوزك تبقى قريب من ربنا عاوزك تختار اصدقاء كويسين عاوزك تبقى نوارة كده واشوف الشخص اللي بيقول الكلام ده الاقي ان سلوكياته مختلفة تماما عن الطريقة دي الطفل ما بيقدرش يتحكم في رغباته معروفة دي اللي عنده اربعة او خمسة او ست سنوات اما بيلاقي حاجة بيحبها بياخدها وبيمد ايده عليها ودي مش سرقة دي عدم تحديد ملكية كتير من الاولاد اما بيتعصب عليه طفل ممكن يضربه ويلطشه كتير من الاولاد لما يلاقوا حاجه حلوه بياخدوها حتى لو في السوبر ماركت او في البقاله احنا بقى ككبار اما ابني بينرفزني بقدر اتحكم في رغبه الغضب بتاعتي ولا بتملكني اصلا اما ابقى متخانق مع زوجتي بقدر اصبر شويه عبال الاتنين متر تلاتة متر نخش الاوضه نقفل على بعض عشان نتناقش مش نتخانق يعني نتناقش مناقشة موضوعية ولا ما بنلحقش وبتبقى الثورة عارمة قدام الأولاد أما بشوف شيء خطأ زوجتي بتعمله أو زوجك بيعمله بتقدري تمسكي نفسك عبال ما الموقف كله يعدي وبعد كده بنوجه بهدوء ولا لساني بيفلت يقول لها دي طريقة تتكلمي بيها وهي تقول له ده أسلوب بتوجه بيه في بعض أوقات بتبقي متغاظه من جوزك وجوزك بيبقى متغاظ منك وما اكثر المتغاظين تقدري تمسكي نفسك وانت متضايقه ولسه متخانقه وهو خارج وابنك جاي يلعب او يعمل حاجه انك تمسكي لسانك وتقولي امشي انت شكل ابوك سحنتك سحنة ابوك وطبعا يا ابني انت كل افعالك زي امك بالظبط طبعا امتعاض الوش ونزول الايه طرفي الفم بالشفتين تؤكد المعنى والمضمون ما بنقدرش تقدر تمسك رغبتك في انك انت تفتح التلفزيون على الفيلم او التمثيلية او الفيديو كليب ابنك جنبك وهتعلمه ما بتقدرش تفتح التلفزيون واما حد يقولك ده غلط بترد عليه بتقول له ايه ده للكبار فقط هو الغلط للكبار والصح للصغيرين ده عدل ده ده الصغير الاصل فيه الخطأ والكبير الاصل فيه الصح يعني معنى ايه الكلام ده كله معنى كلامي كله على بعضه ان انا خدتك يمين خدتك شمال خدتكوا من فوق وخدتكوا من تحت عشان نبتدي نفكر مع بعض المنظومة اللي احنا بنشتغل فيها بلاش كلمة منظومة دي كبيرة شويتين الطريقة اللي بنستخدمها مع الأولاد أولادنا الصغيرين والكبار صح ولا غلط الحاجة التانية أنا قدرت أنمي قدرات ابني واحدة واحدة ولا للأسف إمكانيات ابني ما قدرتش أعمل لها نوع من أنواع الإنماء في وقت من الأوقات الحاجة التالتة قدرت أغير في نفسي عشان أقدر أغير في غيري ولا كل واحد فينا بابا كبير وصعب التغيير لكن انت صغير سهل انك تتغير بابا بيعمل الحاجة الفلانية يا ماما بس انت صغير تقدر تغير بابا كبر خلاص احنا كبرنا والسؤال الاهم هل احنا فعلا واحنا بنتصرف مع اولادنا وبنربيهم حاطين هدف هنوصل له ولا مش حاطين ولا هي بالبركة وللأسف احنا بنخطئ في كلمة البركة لأن كلمة البركة معناها حاجتين أخذ بالأسباب وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى فهل احنا خدنا بالأسباب ولا لا أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته